مع الله مع الله مع الله مع الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أحبابي في الله نقف في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل مع أعظم القضايا في دين الإسلام هذه القضايا التي طرحها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع وهو على عرفة صلى الله عليه وسلم حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر أمامه أكثر من مئة ألف صحابي وصحابية يسمعون كلام النبي عليه الصلاة والسلام الشعور بداخل الحبيب صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ده شيء بديهي إن إحنا نستنبط من ذلك إن الموضوعات اللي بيطرحها النبي عليه الصلاة والسلام ليست موضوعات عادية إنما هي موضوعات ذات أولوية أولى في دين الإسلام قضايا عظيمة جدا جدا أعظم القضايا وأخطر القضايا في دين الإسلام تعالوا بينا حبايبي في الله قبل ما علق عليها تعليق خفيف بإذن الله عز وجل نشوف نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع وأنا بعتمد على رواية الإمام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا دي الجزئية الأولى والقضية الأولى القضية الثانية ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع وربا الجاهلية موضوعة ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله يبقى دي القضية رقم اثنين القضية رقم ثلاثة ألا فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف يبقى دي القضية رقم ثلاثة القضية رقم أربعة وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله ألا هل بلغت كده خلاص خلصت القضايا الأربعة ثم قال النبي ألا هل بلغت فقالوا نشهد أنك بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وأديت الذي عليك يا رسول الله فجعل النبي يشير بإصبعه بالسبابة إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض قائلا اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد بس خلصت الخطبة اللي رجت الدنيا من يوم ما قالها النبي حتى الآن خطبة في كلمات موجزة أسطر قليلة قيلت في دقيقتين أو ثلاث دقايق ولكنها خطبة عظيمة جدا جدا عميقة في المعنى جدا جدا طيب يا ريت الأمة المسلمة التزمت بوصايا النبي عليه الصلاة والسلام ما التزمتش بوصايا النبي وصية النبي عليه الصلاة والسلام الأولى ضيعتها الأمة ضيعتها وجنت الأمة الثمار المرة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي ايه الثمار المرة الق... ال- القضية الأو- الاولى دي عبارة عن ايه يعني النبي عايز يقول ايه عليه الصلاة والسلام وعايز اقول لحضراتكم على حاجة النبي قالها وكررها تاني يوم بيقول إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا كرر نفس الجملة تاني يوم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام يعني بس اختلاف اللفظة هي نفس الكلمة كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا قال الأولى في يوم عرفة والتانية قالها في يوم النحر نفس الكلام خدوا بالكم ان الشعور اللي جوه النبي عليه الصلاة والسلام فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا والنبي بيودع الأمة الإسلامية بيقول لها الكلام ده الكلام ده معناها إيه حرام عليكم الدماء بعضكم مفيش حد يريق دم أخوه ولا حد يزعل أخوه ولا حد يجرح أخوه ولا حد يقتل أخوه حرام عليكم أموال بعضكم مفيش حد ينهب مال حد يسرق مال حد ياخد مال حد حرام علي عليكم ودي في روايات أخرى عرض بعضكم حرمة العرض العرض كل ما يقبل المدح والذم منك ده عرضك عرضك الغيبة م- نيل من العرض الكلام على أهل بيتك بناتك وعيالك وإخواتك نيل من العرض أن يعيب شيء تمتلكه نيل من العرض كل ده عرض طب تخيل حضرتك الأمة الإسلامية لو التزمت بكل ده النتيجة هتبقى إيه؟ حاجة واحدة بس دي حاجة واحدة بس الأمة الإسلامية تبقى حاجة واحدة فقط يعني إيه؟ يعني الأمة الإسلامية أمة واحدة أمة واحدة متحدة مفيش اختلاف مفيش عداوات مفيش بغضاء مفيش حقد مفيش شحناء مفيش حسد أمة واحدة بتحب بعضها حريصة على بعضها ما بيجرحوش شعور بعضهم شايفين ال ال ال ال الأحاسيس والمشاعر ما بيجرحوش مشاعر بعضهم ما بيزعلوش بعض ما بيشتموش بعض ما بياخدوش فلوس بعضهم ما بيعتدوش على بعض معناها ايه مؤدها أمة واحدة أمة واحدة متحدة الأمة دلوقتي أخبارها إيه ممزقة مفتتة إلى دول ودويلات بل حتى في داخل الدولة الواحدة ممزقة جوه المحافظة الواحدة ممزقة جوه المدينة الواحدة ممزقة جوه القرية الواحدة موز- ممزقة جوه الشارع الواحد ممزقة جوه الفصيل الواحد والتيار الواحد ممزقة مقطعة مش حد حريص على حد وده سر الهزيمة والضعف الحقيقي نتيجة ال- ال- ال- البلاء اللي احنا وقعنا فيه ده أدى إيه؟ أدى إن أعدائنا ما شاء الله يعني احنا بنساعدهم على اللي هم عايزينه طب هم عايزين إيه؟ عايزين يقطعونا ويفتتونا زي ما عملوا قبل كده أيام زمان يا أحبابي في الله كان إيه مصر وإيه فلسطين وإيه ليبيا وإيه الشام وإيه كان إيه يعني كلنا حاجة واحدة كيان واحد نسيج واحد دلوقتي لما أتى اليهود الأقزام وقذفوا القنابل الفسفورية على إخواننا في غزة إحنا هنا في القاهرة ثلاث ساعات من القاهرة لقلب غزة وما نقدرش نتكلم ليه دولة تانية ولها سيادتها ولها دولة تانية مع إن غزة أقرب لينا من المنيا أو أقرب لينا من أسوان أو بكتير أقرب في المسافة وهو أصلا في الإسلام مفيش تفريق بين حد في غزة وحد في القاهرة حد في غزة وحد في أسوان حد في القاهرة وحد في الصين طالما مسلم إخوة أمة واحدة دي وصية النبي عليه الصلاة والسلام فين تنفيذها فين تطبيقها ولا زال أعداؤنا يحاولون مزيد من التفتيت السودان اتقسمت لأننا ما بنسمعش كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويراد للسودان مزيد من التمزيق لأننا ما بنسمعش كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومخططات لسوريا لأننا ما بنسمعش كلام النبي عليه الصلاة والسلام والعراق لأننا ما بنسمعش كلام النبي عليه الصلاة والسلام شايفين قيمة وصية النبي عليه الصلاة والسلام طب النتيجة ايه النتيجة امر نتيجة واسوأ نتيجة انا مش هقول لك الدماء اللي بتراق في سوريا ولا هقول لك الدماء اللي بتراق في ميانمار في بورما ولا هقول لك الدماء اللي بتراق على أرض فلسطين وقتله النهاردة على أرض على أرض غزة مش هقول لحضرتك مين- دي مش أمر حاجة أسوأ حاجة أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ من إراقة أي دماء بل لأجل سب النبي بتشن حروب وتراق دماء ليه هم عملوها كده هجموا على النبي عليه الصلاة والسلام وأساءوا إلى النبي ده بكلمة وده برسم مسيء وده بفيلم مسيء وهو واثق ومطمن يقينا ما عندوش أي ذرة قلق على فكرة ما عندوش أي ذرة قلق ليه؟ لأن الأمة أمة ممزقة ما فيش حد هيقدر يقوم ي- يشن حرب عليه ولا حد هيتكلم ولا يمثل المسلمون ضغط دولي حتى لو جينا على مسألة الضغط الدولي ما فيش الناس نفست غيظها وزعلها في وقفات في احتجاجات في مظاهرات وخلصت المسألة خلصت انتهت هات لي كده حد مسلم لسه المسألة دي بتحرق قلبه هات لي كده حد المسألة دي لا زالت تؤرق مضجعه ما بينامش المسألة خلصت ولا حول ولا قوة إلا بالله حبايبي في الله أنا بقول لب القضية إيه بيت القصيد اللي طول ما هو موجود هنفضل كده وانتم متخيلين ان ده اخر فيلم مسيء للنبي عليه الصلاة والسلام متخيلين ان ده اخر رسوم مسيئة للنبي متخيلين ان ده اخر كلمات اساءة للنبي عليه الصلاة والسلام لا مش الاخيرة ولا حاجة لان هم خلاص هم شافوا الوضع أمة ممزقة أمة مقطعة حتى لو جت دولة قامت دولة بسيطة قالت احنا هنستعمل الشدة ثأرا للنبي عليه الصلاة والسلام وعرض رسول الله عليه الصلاة والسلام ألف دولة جنبها يحبطوها فالمسألة بيت القصيد في التمزيق التمزيق اللي احنا فيه نتيجته خسرنا كتير جدا جدا أيام ما كنا أمة واحدة نسيج واحد قلب واحد كنا بنقدر ننفذ كل اللي احنا عايزينه وما كانش أي بني آدم يجرؤ انه يتكلم على النبي عليه الصلاة والسلام كلمة هقول لحضراتكم حاجتين بساط خالص وانا بكررهم ومهمين الحاجتين دول مثالين نموذجين موقفين بس مواقف رجولية نتيجة ان هم كانوا امة واحدة شوفوا حبايبي في الله سعد بن الربيع لما قتل في غزوة احد والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه التمسوا سعد بن الربيع أفي الأحياء هو أم في الأموات فذهب بعض الصحابة فوجد سعد بن الربيع في آخر رمق فقال له يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك فكان سعد بن الربيع في نهاية حياته بيموت فرد السلام على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إيه؟ قال للصحابي ده قال له وبلغ قومي الأنصار إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف لا عذر لكم الكلمة دي أنا, أنا مش بعتبرها سعد بن الربيع بيوصلها للأنصار في زمانه ده سعد بن الربيع بيوجه رسالة للأمة طول وجودها الرسالة دي لي أنا ولحضرتك ولحضرتك لينا شيوخ دعاة علماء لينا صغار كبار لينا رجال نساء للكل لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف طب احنا في زماننا دي خلص إلى رسول الله خلص وكل اللي هم عايزين بيقولوه بيقولوه وكل اللي هم عايزين يعملوه بيعملوه طب احنا يا لشدة خوفي حينما نقف أمام الله عز وجل فيسألنا ماذا قدمتم حينما أهين النبي عليه الصلاة والسلام هنقول إيه هنقول يا رسول الله إحنا للأسف ما نفذناش وصيتك للأسف يا رسول الله نتيجة عدم تنفيذنا لوصيتك يا رسول الله صرنا ضعاف مش قادرين نتكلم لأننا كفرد لو وقفت أتكلم مش هلاقي حد تاني معايا لأننا ممزقين ده عنده وجهة نظر إن ما ينفعش نتعامل بالأسلوب ده احنا عايزين أسلوب عصري وحضاري و... و... ونشجب ب... بأسلوب والتاني يقول لا أنت مش عاجبني ومنهجك مش عاجبني فأنا مش هقف معاك ممزقة مفتتة ده بيت القصيد الأمة الإسلامية ستظل ضعيفة وأنا عايز أقول لحضراتكم ستظل ضعيفة إلى أن تتوحد إلى أن تصير كلمة المسلمين كلمة واحدة إلى أن نطبق وصية النبي عليه الصلاة والسلام الموقف الثاني اللي أنا يعني إن كان الموقف اللي فات ده كالصاعقة على القلب فالموقف ده يقتل لأنه من أطفال معاذ بن عمرو بن الجموح في معركة بدر يقول لعبد الرحمن بن عوف يا عم أين أبو جهل دلني على أبي جهل فيقول له وما حاجتك إلى أبي جهل يا ابن أخي فيقول اسمع كده حضرتك وافتكر معايا سمعت أنه يسب رسول الله ده طفل ولقد عاهدت الله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا خد بال حضرتك ده طفل وبتكلم بالقوة دي واحنا القوة دي مش عند رجالاتنا دلوقتي القوة دي مش عند الأمة دلوقتي نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا يبقى دي القضية الأولى أخطر وأعظم من أخطر وأعظم القضايا قضية كونوا أمة واحدة كونوا على قلب رجل واحد احنا للأسف للأسف جدا جدا اه حصل تمزيق حتى هنا المجتمعات في مصر على سبيل المثال حصل فيه تمزيق احنا ما كناش نسمع كل في الإعلام كلمة سلفي ما كانتش بتتقال ما حدش بيقولها ايه اللي خلى الكلمة دي صارت شأن عام الطفل اللي قد كده بيصنف الناس سلفي وإخواني و... ايه السبب والمصلحة مين التقسيم والتفتيت ده لمصلحة مين احنا اللي النبي عليه الصلاة والسلام علمه لنا انما المؤمنون اخوة كلنا اخوة انت اخويا وانت اختي اللي اللي لمجرد أنك مسلم فأنت أخي بس لمجرد أنك مسلم قضية بقى أنت ده فلان له جهد في خدمة الدين أكتر من ده دي مسألة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى ويشكر عليها إنما الأخوة الإيمانية لأنك مسلم أنت أخي في أي حتة في أي مكان طالما إنك مسلم يبقى أنت أخويا بس إنما مسألة وده مش لا يظنن إنسان أن هذه الكلمة فيها تمييع للمنهج أبدا بالعكس ده ده نهج النبي عليه الصلاة والسلام ده ده اللي عاهد به إلينا النبي عليه الصلاة والسلام انتوا اخواتي واحنا اخوة وبنبدأ نطرح العودة للدين ازاي نرجع لربنا ازاي نفكر مع بعضنا ويتعلم بعضنا من بعض قضية خطيرة جدا جدا قضية التمزيق قضية التفتيت نسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم جميعا إلى الحق ردا جميلا يرضيه يبقى دي القضية الأولى القضية الثانية قضية خطيرة جدا قضية عظيمة جدا اللي هي قضية العلماء بيحطوها تحت عنوان قضية الولاء والبراء ونقدر أبسطها للي مش مستوعب ولا وبراء أقول له قضية الانتماء لو جينا نبص بكل بساطة الانتماء فين وإيه قيمة الانتماء ولما يغيب الانتماء إيه اللي ممكن يحصل إيه الكوارث اللي ممكن تحصل كوارث خطيرة جدا جدا لو جينا نبص تعالى سيب مسألة الانتماء على مستوى الدين وتعالى خدها على مستوى الوطن الأرض الجمهورية البلد اللي انت عايش فيها تخيل لما الشخص يفقد الانتماء لبلده يعني ايه برضو انا ب... انا بقرب المفاهيم فقط يعني ايه يعني ما, ما يكونش حريص على مصلحة بلده بكل بساطة لو جاء مثلا اليهود وقذفوا له كده في خلقته حفنة دولارات هيبيع بلده لو نزل الامريكان وادوا له شوية دولارات هيبيع دينه وبلده ليه لانه ما عندوش انتماء ما عندوش ما عندوش تمسك باصول انتشرت الجاسوسيه ماليه البلد بسبب فقد الانتماء فتخيل حضرتك لما الجواسيس تكتر اللي فاقدين للانتماء النتيجه ايه البلد تقع البلد تضيع طب تعالى كده ناخدها على الدين لما الناس تفقد الانتماء للدين الدين هيضيع وهنخسر كتير والأمة تخسر دينها والعامة يضيعوا يبقى قضية الانتماء قضية خطيرة جدا ركز عليها النبي عليه الصلاة والسلام معتقد الولاء والبراء يعني ايه الولاء الولاء يعني من تحب احنا بنحب مين انت بتحب مين انا بحب ربنا وبحب الرسول عليه الصلاة والسلام وبحب المؤمنين وبحب اللي يرضي ربنا ويرضي النبي عليه الصلاة والسلام وبحب سنة النبي وبحب كل اللي يتكلم عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبحب القرآن وكل اللي يعلمنا حرف في القرآن ده الولاء البراء أتبرأ من الكفر وأتبرأ من الكافرين وأتبرأ من كل المعاصي وأتبرأ من كل العصاة وما أحبش أي عاصي وأحب لكل العصاة ان هم يعودوا الى الله عز وجل واحب لكل الدنيا ولكل اهل الارض ان هم يوحدوا رب ربنا ويعودوا الى الله عز وجل ويدخلوا الجنه نحب لجميع الخلق ان يعرفوا ربنا نحب لجميع الخلق ان يدخلوا الجنه مع نبينا عليه الصلاه والسلام معانا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمك الله يكرمك ممكن أقول حاجة يا شيخ رمضان اتفضلي حضرتك عايزة أقول بفضل الله خطبة الحبيب صلى الله عليه وسلم في ح- في حجة الوداع خطبة جامعة شاملة نعم ولم لا وقد أوتي الحبيب صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وهذا وهذا التمزق الكامل الشامل في كل اتجاه سواء على المستوى العالمي او المستوى الاسلامي ما هو الا للتخ... الا للتخلي عن المنهج الرباني فهو من لدن عليم خبير من لدن من هو اعلم منا بانفسنا واشعر وربي ان الجمادات تتالم للاساءه لله ورسوله ولم لا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وأقول لمن أساءوا لعنتم بما قلتم في الدنيا وفي الآخرة أما أما آنا أما آن لنا نحن البشر أن تتحرك العقول والقلوب غضبة لله ورسوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله لكن لا نيأس فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ولنبدأ ولنسارع ولنقتدي بالحبيب صلى الله عليه وسلم في كل شيء وعلى قدر المستطاع ولا ننسى الابتلاءات فإنها سنة من سنن الله في أرضه يقول ربي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فعلينا بالدعاء والصبر والشكر وستكون النتائج بإذن الله كتب في قلوبهم الإيمان وهدوا إلى الطيب من القول ورضي الله عنهم ورضوا عنه ولهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فاللهم وفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى وجزاكم الله خيرا وإياكم الله يكرمك أيها حبايبي في الله هي زي ما قلت لحضراتكم قضية الولاء والبراء قضية خطيرة جدا القضية دي يا أحبابي لما آه، آه، اهتزت في الأمة الأمة خسرت كتير جدا جدا جدا خسرت كتير قوي خسرت أرض وخسرت تدين وخسرت في علاقتها وخسرت إنها قطعت ومزقت بسبب الخلل في معتقد الولاء والبراء أقول لحضراتكم حاجة من العجائب وأنا دائما حقيقة أتأثر بيها آه، في إمام من أئمة المسلمين اللي هو ابن خلدون ابن خلدون شاف مرة شاب من الشباب يتزي بزي الكفار يعني إيه؟ يعني المسلمين في الأندلس ابن خلدون أندلسي في الأندلس آه، لهم لبس لهم هيئة لهم حاجة كده تميزهم فجأة قام شايف شاب لابس لبس مختلف عن لبس المسلمين ايه يعني هي دي فحاجة واحد لبس ايه المشكلة يعني ما يلبس اللي هو عايزه لا هي المشكلة مش في مسألة اللبس الخلل مش في مسألة اللبس الخلل ايه اللي خلاه يعمل كده ايه السبب شوف ردة فعل ابن خلدون قال هذه هي اولى امارات ضياع الاندلس الاقي بقى بعض الناس ممكن يقول لي ايوه انتوا كده بتيجوا على حاجة تافهة ضياع الأندلس إيه يا عم أنت مكبر الموضوع خالص ليه؟ الأندلس تضيع عشان شاب لبس لبس عاجبه أنا بقول لحضراتكم المشكلة مش في اللبس المشكلة دي بقى بعد نظر ابن خلدون إيه اللي خلى الشاب ده يلبس اللبس ده؟ بس ده بيحلل ده بي... التشخيص المبكر للسرطان زي ما أشرت ليها ال ال الأسبوع الماضي التشخيص المبكر للسرطان ليه الشاب ده لبس اللبس ده انتوا عارفين الناس كلها تشوف السرطان كل الدكاترة يشخصوه بعد ما الكارثة تقع ويبقى العيان خلاص هندخل في سكة استئصال وبعدها إشعاع وكيماوي وغالبا ما العيان بيتضرر ضرر بالغ إنما في ناس بيكتشفوا السرطان وهو لسه في أول خلاياه فتستأصل الخلايا وتتشال بأي طريقة ويبقى كده راح السرطان فده أستاذ بارع وعالم فاهم قال لك دي بداية ضياع الأندلس إزاي إزاي دي بداية ضياع الأندلس الشاب ده لما عمل كده عمل كده لأنه حس ان المسلمين يعني بدأ ينظر لأهل ملته وعقيدته ان هم ناس دون وناس نمطيين وتقليديين وروتينيين وما عندهمش الحداثة وما عندهمش التقدم وما عندهمش الأفق الواسع وتفكيرهم محدود والقصة دي كلها طيب أما الغرب فدول الناس المستنيرين والناس اللي عندهم كل حاجة حلوة وكل حاجة جميلة وناس متقدمة ودول الناس الصح زي اللي كان بيقول لقد حرصنا على أن نأخذ كل ما عند الغرب حتى النجاسات التي في أمعائهم والسرطانات التي في أبدانهم شفتوا الدناءة شفتوا القب شفتوا انتكاس الفطرة يعني سبحانك ربي يا أخي أنا أنا أنا مش مش ضد اللي احنا ناخد من الغرب الحاجات الكويسة اللي عنده عنده ما شاء الله متقدمين عننا في الطب ومتقدمين عننا في في العلوم علم الذره متقدمين علينا في كل العلوم دي والتصنيع والحاجات دي كلها متق... يا ريت ناخد الحاجات دي من عندهم انما ما ناخدش اقبح ما عندهم ونترك افضل ما عندهم تركنا الحاجات دي وخدنا اقبح ما عندهم اللي هو العقيده الصله بال... العلاقه بربنا انت يا اخي لو بتفهم اللي بيفهم انتوا كلكم طبعا كل اللي بيسمع الناس افاضل محترمين انما انا بقول اللي بيفهم خد كل حاجه من يعني انت في الدنيا مثلا اسالك سؤال هل ممكن ابنك عنده مشكله في الاعصاب تقوم تروح لدكتور مثلا بتاع تحاليل طبيه عشان يعالج لك مشكله الاعصاب وهو كله دكتور ده كلام غير مقبول مفيش عاقل يعمله يبقى دلوقتي انت ازاي في الصلة بالله عز وجل رايح تاخدها من المفكرين الصلة بالله العلاقة بربنا تاخدها من المفكرين وناس خدها من أعلى مستوى أعلى مستوى النبي عليه الصلاة والسلام أعلى مستوى دين الإسلام الدين الخاتم أعلى مستوى القرآن كتاب ربنا ده أعلى مستوى اعقل بقى فوق لنفسك بقى ابن خلدون شخص السرطان مبكرا انما ما قدرش يعالج ما قدرش يعالج بيقول دي اولى امراض ضياع الاندلس وضاعت الاندلس بعد موت ابن خلدون ب 80 سنه يبقى كان ابن خلدون بيفهم ولا كان مكبرها احنا اللي مش مستوعبين يبقى قضية الانتماء لما تغيب قضية ال- عقيدة الولاء والبراء لما تهتز خلاص طب تعالى كده بص على الشاشات بص على الشاشات والبرامج برامج التوك شو وبص على منظر المذيعين والكلام اللي بيتقال شوف حضرتك في انتماء شايف انتماء شايف عقيدة ال- الولاء والبراء بتتسقط كده من من بقهم من الكلمات يعني اللي بيقولوها الوضع خطير ومؤلم ومزري ونسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وببلادنا وبجميع بلاد المسلمين أنا بقول يا حبايبي في الله دي وصية النبي سيبكم من الإعلاميين دول سيبكم من المذيعين مع احترامي لل... لل- للكل ك... كمذيعين وإعلاميين الباب ده هم كويسين فيه إنما ال- العقيدة الدين العلم الشرعي ده تاخده من المشايخ من الدعاة من العلماء مش من دول دول مش هم اللي هيأصلوا لك مسألة علمية شرعية دول مش اللي هيفهموك حاجة لها علاقة بالجنة والنار لأن ده هم مش بارعين في دي مش شطار في الجانب ده مش مجالهم إنما ده مجال العلماء المشايخ مشايخ الأزهر ومشايخنا ودعاتنا وعلمائنا والمسألة واضحة جدا جدا يبقى دلوقتي حبايبي في الله قضية الانتماء قضية عقيدة الولاء والبراء شفتوا النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عليها فين الامتثال لوصايا النبي عليه الصلاة والسلام القضية الثالثة أنا هأخرها شوية وأنا حريص دايما آه، إن إخواني في الكنترول يكونوا معايا كده ويعرفوني الوقت قد إيه لأن الكلام كتير لسه القضية الثالثة هنأجلها شوية القضية الرابعة هي إيه القضية الرابعة هي أخطر وأعظم القضايا على الإطلاق قضية حياة أو موت لو فهمنا اللي هي إيه وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا اللي هو إيه كتاب الله كتاب الله وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا مش هتضيعوا مش هتخسروا طول ما انتوا بعيد عن كتاب ربنا الدمار والضياع والخسارة والخذلان صدقوني والله العظيم لو لم تحكم الشريعة الأمة دي ما هتفوق أبدا ولا هتنجح أبدا مستحيل يعني ده كلام ده كلام ربنا ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما إن تمسكتم به لن تضلوا مش مسألة الضلال في ال في العقيدة بس الضلال في كل حاجة الإسلام بينظم كل حاجة كل شيء في الدنيا بينظمه لو جينا في مجال الاقتصاد العلماء الأكابر بيقولوا لن ينتعش الاقتصاد إلا إذا صارت نسبة الفائدة زيرو صفر صفر ده كلام ربنا لن تضلوا مش هتخسروا مش هتضيعوا إنما الضياع الاقتصادي والتصدعات والانهيارات الاقتصادية العالمية بسبب إن العالم بيتعامل بالربا لن تضلوا ما إن تمسكتم به لن تضلوا يا ريت الناس تفوق يا ريت الناس تثق في ربنا يا ريت الناس تصدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله طب فين السنة أنا بقول لك دي رواية مسلم في روايات أخرى كتاب الله وسنتي طب وفين في القرآن يعني رواية مسلم دي مش أهملت السنة لا العلماء أردوا وانظر شرح الإمام النووي لهذا الحديث قال لك لأن في جوه القرآن قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية المعروفة يبقى طاعة الرسول واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام جوه القرآن يبقى إذا إن إحنا النادي بتطبيق الشريعة ده مش بمزاجنا ودي مش مسؤوليتي لوحدي ده مسؤولية كل مسلم على وجه الأرض اوعى تتخيل اوعى تتخيلي أختي في الله أخي في الله اوعى تتخيلوا ان المسؤولية دي مسؤولية الدعاة او المشايخ فقط اوعوا تتخيلوا ان دي مسؤولية ال ال ال التيار الاسلامي زي ما بيقولوا احنا كلنا اسلاميين كلنا مسلمين دي مسؤولية كل مسلم لانك مسلم انت مسؤول عن هذه المسؤولية انت متخيل يعني ان انا بقوم قضية وانا دي قضيتي وانا اللي, اللي هنتصر فيها وانا اللي مستفيد الوحيد ده حضرتك زي ما انا مسؤول حضرتك مسؤول وحضرتك مسؤولة لكونك مسلم انت مسؤول دي مش دي مش خصوصية خاصة بي انا ده انا المفروض لما اقول انادي بتطبيق الشرع انت تنادي زي ما انا بنادي لانك مسلم والامة لن تزدهر ولن تعود الا ان طبقت وصي- وصية النبي عليه الصلاة والسلام وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله نيجي للوصية رقم ثلاثة الوصية رقم ثلاثة دي وصية عجيبة جدا جدا يعني من أعجب الوصايا من أعجب الوصية إيه يعني هي فيها إيه يعني وصية إيه الوصية بالمرأة طب وإيه يعني النبي النبي عليه الصلاة والسلام بيوصي بالمرأة لا أنا ما أقصدش ال- ال- العجب إن النبي بيوصي بالمرأة لا العجب شوفوا القضية رقم واحد ايه قضية الوحدة واحنا لما خالفنا في مسألة الوحدة شوفوا ال- النتيجة ال- ال- اللي احنا وقعنا فيها وال- وال- وال- والكارثة اللي احنا فيها دلوقتي القضية رقم اتنين قضية الانتماء وعقيدة الولاء والبراء القضية أربعة سيب ت- تالتة أربعة الاعتصام بالكتاب والسنة تلاتة الوصية بالمرأة ال- ال- العجيب والملفت للنظر مش الوصية بالمرأة لا ده الوصية بالمرأة وجعلها قضية جوه القضايا دي في وسط القضايا دي إذا نتيجة رقم واحد إن قضية المرأة قضية من أمهات وأوليات القضايا في دين الإسلام قضية المرأة من أعظم قضايا الإسلام شفت حضرتك وإلا ما كانش النبي يتكلم عن الأربع قضايا دول وهو بيودع الأمة ده ده سبحان ده لو كان قالها هي لوحدها بس ما كانتش تبقى بالقوة دي لو كان النبي طلع كده في خطبة الوداع وصى بالمرأة بس ما كانتش تكتسب القوة اللي اكتسبتها لما اتحطت جنب مسألة وحدة الأمة عقيدة الولاء والبراء والانتماء الاعتصام بالكتاب والس- دي قضايا خطيرة جدا جدا قضية وجود لما تختل بيختل وجود الأمة الإسلامية يتحط في وسطها الوصية بالمرأة ليه؟ ليه؟ أقول لحضرتك النبي عليه الصلاة والسلام أول سبب أنا أنا طبعا عندي أسباب كتير لما تأملت في هذا الموضوع هخص أقول لحضرتك هقول لحضراتكم حاجتين بس أول حاجة خالص ودي بتهز قلبي بصراحة بعنف رحمة النبي بالنساء بنساء الأمة بالمسلمات دي حاجة تخلي العقل يطيش ازاي يعني هو حضرتك لما المرأة بتتجوز بيبقى في حياتها ثلاثة زوجها أبوها ده, ده بصفة عامة أبوها أخوها مات الأب عادة بيموت بدري فبيتركها لاتنين اتنين بس زوجها وأخوها طب أخوها في حياته عايش حياته مع عياله وبيته وأسرته يبقى لم يبقى إلا الزوج ده الرجل الوحيد اللي موجود في الدنيا يحمي المرأة طيب لما يبقى الوحيد كده لو ظلمها تروح فين لو ظلمها الزوج تروح فين أين الصدر الحنون الذي يمدها بالدفء والعطف والرقة والحنان والرحمة فين فالنبي عليه الصلاة والسلام يقف للزوج يقول له اتق الله في المرأة استوص بها خيرا كن رحيما بها كن شفيقا بها إن خالفت فأنا خصمك شفتوا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم معانا اتصال السلام عليكم السلام عليكم كيف كيف حالك يا دكتور غريب أهلا بحضرتك يا أهلا بيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخ كيف مصطفى حالك يا دكتور غالي؟
أهلا بيك ربنا كيف يكرمك الصحة؟ والله ان احنا بالله جميع مشايخ الرحمة والله ربنا يكرمك يا أخ.
القناة يعني ف- منورة والله علينا الأردن كلها الله يجزيكم كل خير ويبارك لكم في علمكم يا رب وينفعنا بعلمكم اللهم امين.
جزاك الله خير في والله يعني في ناس عوام برضك يعني الناس اللي هي القنوات التانية ديت مغرر بها جدا يعني ع- يعني على تطبيق الشريعة وكده يعني حتى لما نيجي نقول لهم على تطبيق الشريعة وكده وده شرع ربنا هو اللي يحكم يعني في ناس آه، بالمرة القنوات التانية يعني مشوهة التفكير بالمرة عن موضوع الشريعة فيا ريت برضك يكون في توضيح أكتر من كده بالذات للناس العوام يعني احنا بدنا ننزل الفكر يعني آه، المعلومة توصل لهم بسهولة أسه- أيسر كمان شوية يعني فالله يجزيكم كل خير على اللي انتم بتقدموه وينفعنا بعلمكم ويبارك لكم يا رب جزاك الله خير الله يكرمك هو طبعا احنا في انا مش مش القضيه قضيه الشريعه مش مش موضوع الحلقه طبعا ده حاجه كده في النص آه، انما ممكن يفرض لها لقاء لوحدها لان هي قضيه خطيره جدا آه، انما انا انا انا بس اه انا عايز اكمل بس مع حضراتكم الموضوع ال- الخطير والحساس ده آه، قلت واضح جدا جدا رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالنساء بالنساء المسلمات إيه، لما النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلت لحضراتكم بينزل نفسه منزلة الأب لكل امرأة مسلمة الأب كأنه الأب النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا لكم بمثابة الوالد المسلمين جميعا إنما المرأة أخذت شعب خاصة واهتمام خاص من النبي عليه الصلاة والسلام وخدوا بالكم وهو بيودع الأمة انتوا عارفين زي ما يكون مثلا يعني مع واضح الفارق لما يكون أب بيموت وبيسيب عياله بيوصيهم إيه نوعية الوصايا اللي بيوصيهم بيها وصايا محورية في حياتهم وصايا لو ما نفذوهاش هيخسروا كتير جدا جدا جدا طيب يبقى أول فايدة بستفيدها رحمة النبي بالنساء المسلمات عشان كده أنا عايز أقول يا كل مسلمة حب النبي عليه الصلاة والسلام من كل قلبك أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحتة الثانية المهمة آه، النبي عليه الصلاة والسلام ازاي حط القضية دي هنا لأن المرأة موضوع خطير جدا جدا ولها تأثير قوي على الإسلام وبقاء الإسلام وقوة الإسلام كيف ذلك المرأة كزوجة بتأثر على زوجها وعلى تدين زوجها وكتير من الأزواج ممكن ينتكسوا بسبب زوجاتهم وكتير من الأزواج ممكن يلتزموا بسبب زوجاتهم والحاجات دي كلها أنا شايفة في الواقع أعرف ناس التزموا وعرفوا طريق ربنا بسبب زوجاتهم وفي ناس برضه انتكست بسبب زوجاتهم آه المرأة كأم مين المؤثر في الأطفال أكتر الأب ولا الأم مين أكتر الأب ولا الأم بصفة عامة الأم دي بصفة عامة ما تجيليش بقى واحد أب حنون أكتر من الأم في بيت فارتباط العيال لا أنا بتكلم بصفة عامة الأم الأم هي الأكثر تأثيرا الأم هي المعاني عندها بتتسرب لعيالها بطريقة سريعة جدا وقوية ومؤثرة وباقية الأم تمكث مع الأطفال أكثر فالعناية بالمرأة شيء مهم أن نحافظ على استقرارها النفسي شيء مهم أن احنا نوفر لها جو من الدفء والحنان والرحمة والشفقة شيء مهم أن احنا نوفر لها جو من الاحترام وندي لها قدرها ونعر... وندي لها وزنها وندي لها ثقة في نفسها ده شيء مهم جدا جدا ده النبي عليه الصلاة والسلام بيبص عليه طب تعالوا نشوف على أعدائنا لما حبوا يغزونا ويدمروا أمتنا استعملوا سلاح إيه؟ النساء سلاح النساء قديما قالوا والكلام ده قديم كأس وغانية يفعلان بأمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع الكلام ده قديم الكلام الأيام دي لا سلاح الشبهات أقوى من كأس وغانية الشبهات أقوى من كأس وغانية ألف مرة شبهة بس شبهة بت- بتقذف في قلوب الجماهير أقوى من كأس وغانية ألف مرة ليه؟ لأن الشبهة بتدمر عقيدة الشبهة بتدمر ثوابت الشبهة بتذهب بهوية هوية الأمة خدت بال حضرتك فاتعالوا بينا بس ده الكلام ده لا ينفي خطر المرأة لما أرادوا يدمروا الأمة الإسلامية غرقوها في الإباحية وكنت لسه الأسبوع الماضي بتكلم عن الموضوع ده والوقفة بتاعت يوم الأربع اللي فات ولها ثم- ثمار يعني جميلة ونسأل الله عز وجل أن تتم ونسأل الله عز وجل أن يوفق الدكتور مرسي أن يصدر قرار بغلق المواقع الإباحية أنا بد- بدعي له ربنا وي- وتبقى حاجة في صحيفة حسناته يقابل بها ربنا سبحانه وتعالى أن تغلق المواقع الإباحية من مصر ما تدخلش مصر أن دي قضية خطيرة جدا دمار دمار على المجتمع المرأة خدتوا بال حضرتك؟ لما حبوا يغزونا غزونا من خلال المرأة ودمرونا من خلال المرأة شبابنا ما كانش كده احنا ما كناش كده الأمة ما كانتش كده وضع الأمة ما كانش كده صدروا لنا الآفات والأمراض والسرطانات والقذارات اللي عندهم احنا لنا مبدأ ولنا عقيدة ولنا خلق ورثه لنا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام فهم استعمال سلاح المرأة سلاح فتاك ومدمر مدمر مدمر للأخلاق مدمر للإنتاج مدمر للبحث العلمي مدمر للأطفال مدمر للكبار مدمر للرجال مدمر للنساء كل حاجة ضياع بسبب سلاح المرأة ولما على المستوى ال- القيادي أي حد عايز يركع أي حد استعمال سلاح المرأة قيادي يسلط عليه بغي من البغايا وتتسجل ال- ال- اللقاءات وتتمسك ملفات على هذا الشخص نفذ وإلا الفضيحة ده سلاح المرأة النبي عليه الصلاة والسلام شوفوا بقى النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى شوفوا رحمته عليه الصلاة والسلام شوفوا بعد نظر النبي عليه الصلاة والسلام يجي ويوصي بالمرأة لأن الاهتمام بالمرأة اهتمام بالأمة المرأة أمة وينبغي أن يعدل كل مختل النظرة للمرأة أن يعدل نظرته المرأة هي الأمة هي الأمة لما تصلح المرأة هتصلح الأمة المرأة بعيدة الأمة بعيدة أمة كلها كل الأمة عشان كده هم مركزين على المرأة حضرتك يعني ال- ال- اللي بيتابع البرامج في القنوات قنوات قنوات ال- ال- البي بي سي وقنوات كتير جدا جدا بتركز على المرأة وازاي تخرج المرأة من ثوابتها و- وياخدوا ناس ممكن يدوهم جوائز نوبل وجوائز نماذج معينة من النساء لأن المرأة دي ستستعمل سلاح في صدور النساء المسلمات عشان تدمر الثوابت عندهم الحقيقة واقع مؤلم جدا النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بالمرأة يعني ايه بقى يوصي بالمرأة يوصي الزوج بالمرأة طب وايه قيمة ده لا ما هو حضرتك الزوج لما يكون بيعامل زوجته برحمة بود بحنان بلطف برقة بأدب باحترام بآدمية ده هيؤدي إلى رقم واحد استقرار البيت استقرار البيت رقم اتنين الأطفال هينشأوا في بيئة سوية انت انت متخيل لو بيت حتى يا اخي م- م- م- بعيدا عن الحاجات دي كلها طبع الاب والام حاد شويه انت متخيل ده العيال بينشأوا نشأة سويه ن- لا نشأة مختلة نفسيا والاختلال النفسي اختلال في التعليم والاختلال في التعليم ممكن يكون تأثير على المستقبل العلمي والمستقبل الإنتاجي ده بس لحاجة واحدة بس اضطراب في علاقة الزوج بالزوجة بس طب لو الزوج بقى مدمر نفسية زوجته الزوج ما بيحترمش زوجته ما بيقدرهاش بيعملها بقسوة بفظاظة بغلظة الكلام ده ممكن يؤدي إلى الطلاق والطلاق مؤداه إن الزوجة دي ممكن تنحرف أخلاقيا وممكن الزوج ده مش لاقي يتجوز فينحرف أخلاقيا الأولاد لا لاقيين أب ولا لاقيين أم يبقوا مفسدين في الأرض يبقى المجتمع انهار المجتمع ضاع شفت وصية النبي عليه الصلاة والسلام عايزين نرجع لربنا عايزين نرجع لربنا وأنا أؤكد على حتمية مواجهة الإباحية وحتمية العودة إلى الأخلاق الحميدة التي ورثنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام طيب اتكلمت في الحلقة الماضية عن حاجات كتير جدا جدا من الحاجات المهمة لأن لسه لمناسبة ده الكلام ده لمناسبة استغلال المرأة في إسقاط الأمة والنبي عليه الصلاة والسلام ادالنا الحصانة بس للأسف احنا ما بننفذش وصايا النبي عليه الصلاة والسلام عشان كده بنخسر كتير وغرقنا عشان نفوق عشان نتخلص من البلاء اللي احنا فيه محتاجين عدة أسلحة قلت سلاح التربية قلت سلاح الخوف من موت الفجأة قلت سلاح المراقبة مراقبة الله عز وجل وقلت أسباب كتيرة جدا جدا وقلت سلاح التوبة لازم نتوب ونرجع لربنا لما نرجع لربنا والنفس الإيماني يعلى الحاجات دي بإذن الله سبحانه وتعالى ستندثر والاجتهاد في الدعوة إلى الله عز وجل ولا بد من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وأنا عايز أختم الحلقة دي ب بقصيدة هي تاخد الخمس دقايق اللي لسه في الحلقة القصيدة دي قصيدة مؤثرة لأن إحنا زي ما قلت لحضراتكم إحنا محتاجين نرجع لربنا كل الناس ترجع لربنا سبحانه وتعالى لا نجاة إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وأنا واثق يقينا واثق يقينا إن حتى الإعلاميين أو حتى الليبراليين والعلمانيين دول آه جواهم خير جواهم بقايا فطرة الحاجات دي ممكن نشتغل عليها ونوقظ الفطرة والإيمان اللي جواهم بس بيطمسوه ساعتها هنجد منهم ناس ينادوا باللي احنا بننادي بيه يا رب جئتك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يك مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك رباه رباه ها أنا ذا قد خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك وتركت أنسي بالحياة ولم أذق وتركت أنسي بالحياة وأنا وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي قبل أن أنساك ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك أنا كنت يا ربي أسير غشاوة رانت على قلبي فضل سناك واليوم يا ربي أسير واليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك يا غافر الذنب العظيم يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك يا رب جئتك نادما أبكي على ما قدمته يداي لا أتباكى أخشى من العرض الرهيب أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي وأخشى منك إذا ألقاك يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك إني أويت لكل مأوى في الحياة إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد من جا سوى من جاك وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك فاقبل دعائي فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي ما خاب يوما من دعا ورجاك فاللهم تب علينا يا رب وردنا إليك يا رب واجعلنا لك عبادا كما تحب وترضى أحبابي في الله هذه هي وصايا حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام وهذه أعظم القضايا التي طرحها في خطبة الوداع أرجو أن تقفوا معها وقفة متأنية وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل وأن يجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا وأن يختم لنا بالتوحيد والإيمان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الله